الحمد لله على ما خلق الحمد لله من ما خلق الحمد لله على ما في السماوات وما في الأرض الحمد لله على ما أحصى كتابه الحمد لله على ما أحصى كتابه الحمد لله على كل شيء والحمد لله من كل شيء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما توطن قوم المساجد إلا تبشبش الله لهم كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم لازلنا في قصص الأنبياء قصص خير خلق الله سبحانه وتعالى هؤلاء الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى على العالمين والذين قاموا برسالة الله سبحانه وتعالى يقيمونها ويبلغونها ويدافعون عنها وينشرونها في كل مكان لازلنا نقتبس من نور الوحي في كلام الله سبحانه وتعالى في قصص الأنبياء وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نقص هذه القصص لنعتبر ونتعظ ولنعرف كيف نتعامل في حياتنا وكما قيل أن من لم يدرس التاريخ فإنه يكون أو فإنه يكرر التاريخ إن الواحد اللي ما درسش المواقف السابقة فهو بيعمل نفس المواقف ويخطأ نفس الأخطاء التي أخطأ فيها سابقوه ولذلك يتجسد الصراع صراع الحق والباطل صراع الأنبياء مع أقوامهم عبر كل زمان هو هو نفس الصراع فقط تختلف الأشخاص يختلف المسميات لكن حين التدبر تجد أن نفس المواقف تتكرر جيل وراء جيل لازلنا مع قصة نبي الله عيسى ذلك النبي الذي قضى جزء من حياته ثم يعود ليقضي جزء آخر بعد عشرات القرون سيدنا عيسى رفع ولا زال لم ينزل إلى الأرض ثم ينزل مرة أخرى ليموت ثم يبعث مع هذا النبي الكريم الذي أغلب أهل الأرض ضلوا فيه عبر العصور والذي جعل الله سبحانه وتعالى ضلال, ضلال أمتين من الأمم بسبب الاختلاف في هذا النبي الكريم وهو أحد أولي العزم من الرسل وتوقفنا في المرة السابقة في سورة المائدة عند ذكر المائدة احنا عندنا صور في القرآن يعني قصة سيدنا عيسى تناولها القرآن باستفاضة كما تناول الله سبحانه وتعالى أو كما قص الله سبحانه وتعالى علينا قصة نبي الله موسى كثيرا في كثير من سور القرآن تجد قصة سيدنا موسى كذلك في يعني عندنا سورة أو قصة سيدنا عيسى مقصوصة في القرآن باستفاضة واضحة عندنا آل عمران عندنا مريم عندنا المائدة عندنا كثير من أجزاء كثيرة من سور القرآن تتكلم عن عيسى بن مريم المائدة ذكرت قصة موقف يعني تسمت سورة بموقف حصل مع سيدنا عيسى اللي هي موقف الحواريين مع نبي الله عيسى دعوة سيدنا عيسى إلى ما كان يدعو عيسى عليه السلام عيسى عليه السلام كان يدعو إلى إلى التوحيد إلى أنه لا إله إلا الله وأنه لا يعبد سوى الله احنا قلنا مش عايزين نتغافل او احنا بنركز على قصة سيدنا عيسى عن المشاهد الموجودة سيدنا عيسى النبي من انبياء بني اسرائيل في الفترة التي كانت بعد داود وسليمان سيدنا عيسى كان نبي وليس وحيدا في بني اسرائيل يعني كان معاه في الفترة اللي كان فيها سيدنا عيسى بيدعو كان في سيدنا يحيى وسيدنا زكريا وبنو إسرائيل كفروا بالثلاثة يعني بنو إسرائيل لم يؤمنوا لا بيحيى ولا بزكريا ولا بعيسى ابن مريم وقليل منهم فقط من آمن بعيسى اللي هم بعد كده تسموا النصارى النصارى دول هم الجزء من بني إسرائيل الذي آمن بعيسى عليه السلام في جزء كفر بعيسى هنشوف بعد كده كيف ضل يعني اليهود ضلوا واستحقوا العذاب وأراد الله سبحانه وتعالى ألا يهلكهم إلا بعد الاستحقاق ونشوف كيف قدر الله سبحانه وتعالى أقدار حتى يستحق اليهود العذاب استحقاقا كاملا يعني ما عادش بعد كده حد يقول أصله ما كانش قصده أصله ما كانش يعرف لا لا لا ده حصل أشياء امتحانات واضحة أن هذا الذي فعل هذا لا يفعل ذلك إلا عن إرادة كاملة إلا بحرية واضحة ان هو اختار ذلك ثم ظلت النصارى بعد ذلك في عيسى ابن مريم وأراد الله سبحانه وتعالى فتنتهم لأنهم لم يؤمنوا بعيسى ابن مريم إيمانا كاملا لأنهم آمنوا بعيسى ابن مريم غير أنهم نسوا حظا مما ذكروا به لأنهم تركوا بعض دين عيسى بن مريم سيدنا عيسى كان يسعى بين الناس بالتوحيد يمشي هنا هناك يعلم الناس الدين آذته اليهود حتى أنهم طردوه فانطلق عيسى بن مريم في كل الأماكن حتى أنه سمي المسيح لأنه مسح الأرض شرقا وغربا في ذلك روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن عيسى بن مريم أنه يوما مر على سارق يسرق رآه بعينه سيدنا عيسى ماشي كده في الشارع لقى واحد بايه بيسرق فقال يا هذا اتق الله اتسرق قال له انت بتعمل انت بتسرق اتق الله فقال والله ما سرقت قال له انا سرقت ابدا والله ما حصلش الراجل بيحلف عيسى ابن مريم لم يتخيل مطلقا ان هناك من يحلف بالله كذبا فقال امنت بالله وكذبت عيني قال له ماشي ليه قال له كده هو شافه بعينيه لكنه تعظيم امر الله عنده اهم عنده من ايه من السرقه هو هنا يا جماعه لما هنرتب المعاصي ان واحد يحلف بالله كذبا ولا واحد يسرق ايهما اعظم ايهما كمعصيه اعظم من غيرها انه يحلف على الله انه يكذب على الله ويحلف بالله كذبا فانظروا كيف كان عند عيسى بن مريم من الفقه أنه قال آمنت بالله قال له خلاص أنا هعظم ربنا وكان إذا سمع رجلا يحلف بالله كذبا يكفر عن يمينه هو يروح من وراه يكفر حتى لا يحلف بالله كذبا وجاء معنا حديث ذكرناه في قصة نبي الله يحيى أن عيسى بن مريم ذهب إلى يحيى عليه السلام وقال يا يحيى إن الله أمرني بخمس كلمات أن أقيمها وأبلغها سيدنا عيسى راح لسيدنا يحيى قال له انت ربنا امرك بخمس كلمات ان تقيمها وتبلغها فاما ان تبلغها واما ان ابلغها قال له انا لو انت ما بلغتهاش انا هطلع ابلغها وشرحناه في قصة نبي يحيى وكيف أن يحيى عليه السلام جمع الناس حول بيت المقدس حول بيت المقدس وحتى تكدس الناس في كل مكان ثم أمرهم بخمس كلمات ثم أضاف لنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرنا بخمس كلمات وأضاف النبي صلى الله عليه وسلم خمس أخرى شاهد أن عيسى عليه السلام كان حريصا على تبليغ دين الله سبحانه وتعالى في ربوع بني إسرائيل في الوقت ده بنو إسرائيل كانوا في الشام كان يحكمهم أناس يكفرون بالله قيل أنهم اليونان يقولوا كانوا عباد للكواكب وكان كانوا يسموا اليونان وقيل غير ذلك كتب تاريخ مليانة قصص وحواديت وقصص بني إسرائيل لا تنتهي يعني وهم يكذبون على الأنبياء ويكذبون على الله فلا نأخذ منهم لكن روي ذلك عن ابن عباس بسند صحيح أن هؤلاء لما رفضوا عيسى بن مريم أوشوا به إلى الحاكم راحوا للملك بتاع اليونان ده وقالوا له قالوا له إن هناك رجل يسفه من ملكك قالوا ده في واحد بيجي بيقول إيه بيقولوا الراجل ده لازم يموت وأوقعوا بينه وبين عيسى ابن مريم عليه السلام وده دايما يا جماعة دأب أهل الإيه أهل الفساد وتتحجب هم ليه عملوا كده يعني انتوا ضروركم ايه ان سيدنا عيسى حتى لو ما امنتوش بيه ما تسيبوه في مكانه ما تسيبوه يدعو الناس الى الله ما تسيبوه يتكلم ألم تدعوا أنكم تفعلون ما تشاءون يعني ليه أنت قبلت نفسك أنك تبقى في غاية الحرية أنك تتكلم ما تريد وأن تفعل ما تشاء ثم لم تقبل من هذا الذي يدعو الناس إلى الله نصف هذه الحرية هو بنو إسرائيل ما عندهمش مشكلة بيحللوا بمزاجهم بيحرموا بمزاجهم لما يجي بقى عند الدين يقول لك لا ما يكليه وهكذا دائما دأب الطغاة أنا بقول لكم إن إيه، هي قصة واحدة تتكرر فيها الأشخاص العدو واحد إنه الشيطان لما بتشوف القصة بتتكرر عبر العصور بتقول آه هو واقف هناك أهو الشيطان وراهم ان لما قالوا اخرجوا ال لوط من قريتكم انهم اناس يطهرون طب انتوا هتخرجوا سيدنا لوط من من القريه ليه يعني مضايقكم ايه وجود سيدنا لوط انتم تفعلون المعاصي وهو يامر بالمعروف وينهى عن المنكر ايه اللي مضايقك اصله بيتكلم طب ما الناس كلها بتتكلم مش معنى كلامه اللي مضايقك لكنهم يضيقون ذرعا باهل الحق يمكر بك الذين كفروا ليخرجوك ربنا قال وإن كادوا ليستفزونك من الأرض عايزين يخ- ليه يخرجوك ليه لأن وجودك مؤثر هكذا دائما أهل الحق فلما واحد يشوف حد من أهل الحق بيخرج أو بيحا- في محاولة لإخراجه ده طبيعي مفيش منه مشكلة أصلا وهكذا تعامل عيسى بن مريم مع الأمر سيدنا عيسى انطلق الطريق اشتد على عيسى بن مريم وعلى الحواريين ما كانوش بيعرفوا ينشروا دين الله سيدنا عيسى بن مريم عمل ايه هل يا ترى اختبأ عيسى بن مريم في بيته لا انطلق عيسى بن مريم داعيا الى الله في كل مكان قررت اليهود ان يقتل عيسى بن مريم وحاجه فعلا غريبه جدا لكن قبل ما هكلمكم قصة احتدام الصراع هقول لكم ان كان من فحوى دعوة عيسى بن مريم انه جزء من صف انه لبن في بناء انه حلقة في سلسلة انه رسول من ضمن رسل يعني سيدنا عيسى بن مريم بشر برسول يأتي من بعده اسمه احمد وقولوا هو إيه إيه إيه بشر حقيقة ولا كان في تعريض لا لا لا بشر حقيقة وهو بشيرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد وكان ده جزء من دعوة سيدنا عيسى انه بيقول انا جزء ويأتي من بعد من يكمل الرسالة هو سيدنا محمد اسمه سيدنا محمد ولا سيدنا أحمد واحمد ومحمد ومحمود يقولوا هو ايه الفرق بين احمد ما ان احنا بقى احمد ومحمد والناس قاعده كلنا احمد محمدات ايه الفرق بين احمد ومحمد ومحمود احمد صيغه فلان احمد من فلان صح كده فاحمد ده ايه تفضيل امال محمد يعني ايه يحمد مبالغة ما هو بقى خلاص احنا متفقين على المبالغة في كله هو محمود مبالغة يحمد يثني محمد مثنى عليه الذي فيه من الصفات التي بها يثنى عليه وكذلك محمود فيقولوا ايه الفرق بين محمد ومحمود والاثنين إيه إيه إيه تفضيل ايه الفرق بين محمد ومحمود والاثنين مثنى عليه ان محمود في كثرة الصفات محمد في كيفية الصفات يعني مبالغة في الايه في الصفة نفسها يعني فلان كريم وطيب وجدع وشهم ففلان يحمد لأجل ذلك ففلان محمود أما فلان في الكرم أعلى الكرم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر ده اسمه إيه محمد ومبشرا برسول صلى الله عليه وسلم ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد يقول له ولماذا لم يقل محمد وقال أحمد لأنه أحمد خلق الله إلى الله أنا أقف بقى مع وقفة هو النبي صلى الله عليه وسلم لما هيذكر في الكتب السابقة هيذكر بصفة إيه العزيمة هو أكبر العزائم عبر التاريخ إيه إيه إيه العبادة وهو أعبد خلق الله الصيام والقيام لا ذكر بإيه بالحمد عشان كده يوم القيامة أنا أصلا يقول إيه وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة إن كلمة الحمد لله اللي أنت بتستقل بيها دي بعد الأكل ديت لوحدها بترضي الله إنه أصلا قال إن الله يرضى يرضى صعب قوي انك انت تجدي شريف تعرفش تجد- تعرف ترضي واحد من الناس ما تعرفش الزوجه تقول لك رضا شويه و... على زوجها رضا شويه ومش راضي بقيه اليوم مش راضي عرفت ارضيه يوم ويوم تاني متضايق ان هو اصلا يقول وانظروا الى معامله الله الجميله ان الله لا يرضى اذا اكل العبد اكله ان يحمده عليه يوم القيامه مفتاح الشفاعه الحمد ان ياتي الناس يا ادم اشفع لنا عند ربك في عند ربك فيكون نفسي نفسي يا آه، ابراهيم اشفع لنا عند ربك فيكون نفسي نفسي يا موسى اشفع لنا عند ربك فيكون نفسي نفسي يا عيسى اشفع لنا عند ربك فيكون نفسي نفسي حتى ياتي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول ايه انا لها يقول فاخر ساجدا فاحمد ربي بمحامد يفتح الله بها عليه فينادى بالمعنى الأعلى يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع يبقى لو هناخد النهاردة عبرة في قصة سيدنا عيسى بن مريم أنه لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بأنه إيه أحمد الأنبياء إلى الله أكثر الأنبياء حمدا لله كان النبي صلى الله عليه وسلم بل أكثر البشر على الإطلاق والأنبياء هم أكثر الناس حمدا لله عشان كده إيه أكثر الناس يكفرون فأبى أكثر الناس إلا كفور يقولوا الكفر ضده إيه الشكر إما شاكرا وإما كفورا إن إن عكس الشكر الإيه يقول لك إيه إيه إيه إيه كفران النعمة على إيه إيه أحد معاني الكفر إن هو كفر إن هو يكفر النعمة يعني يكفر النعمة يعني يجحدها يعني ما يشكرهاش يعني إيه ما يشكرهاش يعني ما يرضهاش ما يقتنعش يعني لا يثني على من أسدى إليه النعمة يعني لا يذكر صاحب النعمة بنعمته أقل شيء في الشكر أنك تذكر صاحب النعمة بنعمته واحد جاب حاجة فأقل حاجة تقول إيه ده فلان جابها لي يعني أقل حاجة خالص أنك تذكر صاحب الشيء الذي أعطاك ربنا أعطاك صحة ربنا أعطاك قوة ربنا أعطاك عقل ربنا أعطاك الإسلام ربنا أتى بك إلى بيته ربنا سبحانه وتعالى أعطاك قلب يحبه دي نعمة دي نعمة عارفين بنو إسرائيل قالوا قلوبنا غلف ربنا قال إيه بل لعنهم الله بكفرهم لا نعمة إن أنت عندك قلب يرق إذا سمع آيات الله إن, إن أنت جاي قلبك قاسي إنك لما تسمع عن الله قلبك يرق دي نعمة نعمة إن أنت عندك ما زال القلب يسمع دي نعمة عارفين لما ربنا ذكر المنافقين قال إيه قال يجعلون أصابعهم في أذانهم واحد حاطط صبعه كله في ودانه مش مثلا حتة مقدمة الطرف الاخير الامله الاخيره في الاصبع ده حاطط صبعه فين في ودانه كلها ليه مش عايز يسمع امال امتى بيتحرك صاحبي بيتحرك امتى صاحبي بيتحرك لما يشوف لكن سماع ما بيسمعش ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم لكن هو مش عايز يسمع ليه إيه إيه يقول لك انا ما بتحركش غير لما اشوف بعيني طب والباشا بيشوف ايه دي صفات المنافقين بيشوف اللي اللي فيه له مصلحته عارفين لما اتنين اتخانقوا مع بعض فواحد له حق فواحد قال له قابل واحد فقال له ايه اللي حصل قال له ده حصل كذا كذا وحكى له قصه على النزاع اللي بينهم يعني فقال له على فكره ده انت لو اتحكمت للشرع الشرع هيديك حق اكتر من كده كمان ففجأة قام قابل صاحبه قال له لا بص بقى انا بيني وبينك حكم ربنا فقال له ايوه انا بص اللي حكم ربنا انا معاه تماما هو انت بحكم ربنا في لما يكون لك حق طب افرض انت عليك الحق هتقول حكم ربنا يقوم قايل لك بقى يا عم الشيخ كلها كلها بايظه وكلها آه، ماشيه غلط ويعني جت عليا انا اللي همشي وانا الوحيد اللي همشي صح يعني في البلد انا الوحيد اللي يعني هتحاكم للشرع ما هو برضه ما يرضيش ربنا اللي بيحصل ده وتلاقيه بيدخلك في خمسين قصة ان هو كلما اضاء لهم مشوا فيه انه انه م- م- مش مش اضاء عموما انما اضاء ايه لهم يبقى لما يضيء لهم يعمل ايه مشوا فيه واذا اظلم عليهم قاموا لو لو القران احكامه هتظلم عليه يعمل ايه خلي بقى كلامه بين الناحيه دي واحنا ايه معلش بقى مش شيخ خليها في جنب وانا هعرف اجيب حقي كويس طب يا عم حكم ربنا لا ما ده مش هيقضيه خلاص بنو اسرائيل لعنوا لعنوا بايه بكفرهم ببهتانهم بكذبهم على انبيائهم بتحليلهم الحرام بتحريمهم الحلال ببدعتهم هنيجي معانا حالا اهوت ان ازاي كيف انهم ابتدعوا دينا عندهم غلو غريب في الحياة الغلو ده خلاه لما يحب حد يحبه قوي لدرجة ان هو عنده استعداد يفعل اي شيء لاجله ما بيعرفش يفرق ما بين الحب مع الله والحب في الله فرفع شيء فوق مقداره عشان كده النبي اصلا قال لا تطروني كما اترت النصارى عيسى ابن مريم ان النصارى قال لك عيسى اله ليه ما شفتوش بيعمل ايه ده بيجيب الطينة ويعملها طير والطير يجري ده بيبرئ الأكمه والأبرص ده بيحيي الموتى ده بيخبرنا بالغيب ما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم يبقى الحاجات دي بتاعت مين على طول فقال بعضهم إله وقال بعضهم ابن الله قال الله سبحانه وتعالى وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد مبشرا ومصدقا يبقى سيدنا عيسى بيقول لهم أنا حلقة فين في السلسلة أنا جزء من الرسالة أنا لبنة في البناء أنا جزء من الصف أنا قبلي توراة وأنا أصدق بها وبعدي قرآن وأنا أؤمن به طب دي أفهم أنا منها إيه يعني الآية ديت ليه ربنا سبحانه وتعالى نزلها لنا في كتابه الكريم ليه في سورة إيه الصف ليه عشان نفهم يا جماعة ان دين الله واحد ان اصل الرسل بعثوا لاجل ان يوحد الله في الارض الراجل لما كان بيقول لك كان بيقول لك ان الدين عند الله الاسلام فقال له الدين عند الله مش عندكم من الشبهات الظريفه يعني اللي هو ايه ان هو لما تقول له ان ان الاديان كل الاديان ما سوى الاسلام باطله ان انا اؤمن انه لا اله الا الله وأن القرآن مهيمنا على الكتب السابقة ومصدقا للكتب السابقة التي لم تحرف وأن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وأنه هو اللبنة الأخيرة في بناء الدين وكل الأديان سوى الإسلام باطلة بس أنا هعرف لك الإسلام هو الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مش الإسلام العام لان كل الانبياء جاؤوا بالايه بالاسلام الاسلام ده الدين العام اللي هو منذ ان خلق الله ادم جاء بالاستسلام لامر الله جاء بوحدانيه الله وحده لا شريك له يبقى الاسلام له معنيين المعنى العام اللي هو ايه الاستسلام والخضوع لامر الله والمعنى الخاص الذي هو رساله القران اللي بعثت النبي صلى الله عليه وسلم فلما نقول ان الدين عند الله الاسلام نقصد به الايه العام والخاص لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليكمل رسالة الأنبياء من قبله فلما يجي واحد يقول لك أصل الأديان هي أديان لا لا هي أديان باطلة ليه الأديان باطلة لأنها محرفة لكم دينكم ولية دين ربنا أثبت أن هو دين لكن دين إيه كفار دين كفر هنيجي حالا واحنا بنتكلم على على سيدنا عيسى ورفعه وازاي ان هو اترفع هنقول ان النصارى شافوا حاجات واليهود عملوا حاجات وازاي ان كان البلاء في ال... لليهود والنصارى وازاي ان البلاء ده استمر 600 سنه ناس بتقول حاجه وناس تانية بترد عليها وقصص طويله حتى جاء القران ليوضح ما الذي حدث في هذه الحقبه الزمنيه التي لم يرد فيها امر في كتب السابقين الا اختلاف واتباع الظن قال الله سبحانه وتعالى ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد اليهود والنصارى يا جماعة أحيانا كتير تلاقي واحد كده من المسلمين طيب حريص على الدين قوي باخع نفسه على الناس يقول لك ازاي يعني هيخشوا النار ازاي هتقول لي اليهود والنصارى يدخلوا النار هم ما يعرفوش حريص قوي يعني هو حاسس ان هو ايه ان هو قلبه بياكلوا عليهم وهو ما يعرفوش فنقول له لا يعرفون اصل انا صاحبي ما يعرفش وجب عليه ان يعرف ان الانسان يا جماعه اذا قصر في المعرفه فهو محاسب اذا كان معه ادوات المعرفه عليك انك تتعلم الصلاة فيقول لي إيه اصل انا ما حدش قال لي إيه هو لازم حد يقول لك ابحث دور انت راجل اتولدت في بلد مسلمة إيه بتتكلم لغة عربية بين يديك القرآن وتفسيره تعيش وسط وسط دعاة وطلبة العلم كثيرين فلماذا قصرت في تعليم الصلاة في تعلم الصلاة انك تعرف ايه اركان الصلاة ايه واجبات الصلاة ايه شروط الصلاة بما تصح الصلاة كيف تتوضا لو واحد قرر ان هو يعرض عن ذلك كله ولا يتعلم كتاب صغير خالص كده في شرح الصلاة 50 صفحة 20 صفحة في احكام الصلاة افتح كتاب فقه السنة في البيت هتجد باب الصلاة طويل خالص اقرأ 20 صفحة هتلاقي نفسك ده ركن مكان الإسلام إذا واحد قصر وما عرفش وصلى غلط هيتحاسب ولا مش هيتحاسب؟ هيتحاسب ليه؟ لأن عنده أدوات المعرفة طب لو واحد بعيدا في بلد ليس فيها مسلمين وليس فيها إسلام وكافر وبعدين جاءه واحد تاجر من التجار بيتعامل معاه فدعاه للإسلام فأسلم وعلمه الصلاة غلط وفضل الراجل يتراسل معاه عشان يتعلم وبعدين إيه إيه إيه انتهت به الحياة وهو يصلي خطأ هو هنا هيعذر ولا مش هيعذر هنقول لو ما عندوش أدوات المعرفة هيعذر عارفين حديث الفترة حديث أهل الفترة اللي هم الناس اللي في الفترة اللي ما بين الأنبياء الصحابة سألوا النبي عليه السلام الناس دي هتروح فين الناس دي هتخش الجنة ولا النار ما فيش فيهم رسول يعني ما بين سيدنا عيسى والنبي صلى الله عليه وسلم في بلاد ما فيش فيها رسول الناس دي هتعيش هتخش الجنة ولا النار ربنا قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا هم في فترة بين الرسل فالنبي عليه الصلاه قال ان الله يبتليهم يوم القيامه ان هو هيحصل فيه ايه في اختبار يوم القيامه طيب هل كان اهل مكه اهل فتره قبل بعث النبي عليه الصلاه فكروا كده فكروا لا انا بتكلم على الفتره اللي قبل بعث النبي عليه الصلاه اللي هم الفتره التي عاش فيها ما خلاص من, من اول سيدنا عيسى للنبي صلى الله عليه وسلم اهل فتره لكن في مكه مكه بالذات اه هنا هو اهو مكه بالذات دي كانت فيها أهل فترة يعني يوم القيامة أهل مكة فيهم ناس اللي هم بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أو ماتوا على الشرك قبل بعث أيوة هناك من يقوم بالحج آه هناك من يقوم بالحج اليهود كانوا في المدينة أهل الكتاب وكانوا يدعون إلى التوحيد وقف بن نوفل زيد بن عمرو بن نفيل اللي هو والد سعيد بن زيد زيد بن عمرو بن نفيل ده عم عمر بن الخطاب وابنه سعيد بن زيد ابن عم عمر اللي هو تزوج فاطمه بنت الخطاب اللي هي بنت عمه هؤلاء اقاموا الحجه على أهل مكة عشان كده لما النبي عليه الصلاة والسلام جاء رجل وقال يا رسول الله أين أبي قال أباك في النار فلما رآه حزينا قال النبي صلى الله عليه وسلم تعالى أبي وأباك في النار فيقول له كيف كان أبو النبي صلى الله عليه وسلم في النار وهذا شيء يحزنه فيقول له لأنه قامت عليه الحجة لأن هناك من أهل التوحيد ومن بقايا أهل التوحيد ما كان في مكة عشان كده وصلا قال إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب سيدنا عيسى جاء بالتوحيد إلى الأنبياء إلى بني إسرائيل وجاء ليقول أنني جزء من الرسالة التي بدأها آدم عليه السلام وتنتهي بالنبي صلى الله عليه وسلم وبشر بالنبي صلى الله عليه وسلم ولما ذكر صفة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صفة أنه أحمد خلق الله إلى الله قال تعالى فلما جاءهم بالبينات أي النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هذا سحر مبين أو, أو لما جاءهم عيسى بالبينات قالوا هذا سحر مبين وكل الأنبياء وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون ربنا قال أتواصوا به كل الأنبياء اتقال عليهم ساحر ومجنون مجنون في نفسي وساحر في أثره على الخلق ما هو حاجة غريبة واحد مثلا الناس كلها بتعظم حاجة وهو بيعظم حاجة تانية خالص الناس بتعظم الدنيا بتعظم الأموال وهو بينفق الأموال ما عندوش مشكلة خالص انه يبقاش معاه أموال الناس بتعظم المناصب وهو زاهد فيها فيقولوا هو بيعمل كده ليه وفي نفس الوقت تلاقيه واقف في حتت غريبة لا ده حرام يا عم عديها ما جاتش لا مش هو عديها حرام فتلاقيه واقف في نقاط الناس بالنسبة لهم وفيها يا عم عدي يعني حاجة بسيطة يعني كذبة تفوت ولا حد يموت فرح يفوت ولا حد يموت ربا يفوت ولا حد يموت إيه إيه إيه قاعدة تفوت ولا حفلة تفوت ولا حد يموت عارفة ايه وتلاقيه واقف لا الناس تستغرب فيما يعظم هذا ويسفه من هذا هم بيعظموا الآلهة قوي وهو بيسفه جدا من آلهة يا جماعة أقوم لهم الأصنام كلها على الأرض هذه الآلهة بتاعتكم فيتعجبوا هو بيعمل كده ليه يكيد ده مجنون فهكذا دائما جميع الأنبياء قيل عنهم أنهم مجنون وبعدين لما بدأت الناس تسمعه ويقتنعوا بكلامه فبدأ يبقى له أثر في الناس يقول لك فلان لا لا لا, لا اوعى تقعد معاه يقعد معايا ساحر ساحر يعني هيعمل ايه هيسحرك هتروح هتمشي معاه على طول والحل ما تقعدش معاه حتى ان الطفيل بن عمرو هو سيد دوس او من من من من سادة دوس لما دخل مكة قال لك انا قعدوا يحذروه من عارف تخيلوا يا جماعه عاملين اعلانات رهيبه عن عن النبي عليه الصلاه والسلام اعلانات في كل حته في كل مكان النبي عليه الصلاه والسلام يعني في في راجل جاي من دوس من بعيد مش من اصلا ما هواش من مش من قريش اصلا ولا من مكة اصلا جاي في تجاره وقابله واحد قال له تعالى احكي لك قصه في واحد جوه هنا بيقول ان هو نبي اوعى تسمع له ده ساحر وقابل واحد تاني الراجل داخل لدرجه ان هو من كتر الرعب قام جايب وحاطط في في في اذنه قطن طب انت حاطط قطن ليه طب ما هو لو سمعته بيتكلم ما تكلمه لك لا افري ده اسمع كلمه غلط عارف نبيه لدرجه من شده الحرص ان هو ما يسمعش انه مش حتى ما يسمعش النبي عليه الصلاه ما يسمعش حد من اتباع النبي عليه الصلاه مش عايز اسمع حط فهو راجل بيطوف الكعبه كده هو اللي بعمله ده يعني انا خايف اسمع كلام عشان يطلع غلط يمكن طب ما اسمعه هيحصل معايا ايه اقول ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم هم اعلى الناس انفتاحا في العقول يعني الواحد ما شافش حد صراحه بهذا الانفتاح وبهذه القوه الواحد عنده سعاده يا جماعه مش غير فكره في حياته الشعب المصري الا قليلا يعني لكن مشتهر فيه العند قوي عنده استعداد يعاند لحد ما حتى لو هتيجي على مصلحته يقول لك لا اخسر وليخسر الجميع عارف يعني ده من طبعا من من قله الفهم او من قله الحكمه قله العلم ان واحد يبقى عنده استعداد يعاند حتى لو على مصلحته ان العقلاء بيفكر طب هو صحيح ممكن يكون كلام صحيح احيانا تجد كده تجد واحد انت مستغرب هو بيعمل كده ليه على فكره اللي هو بيع... اللي هو بي... بيعارضه ده في مصلحته اصلا لكن هو علم إيه إيه اصحاب النبي عليه الصلاه ما كانوش كده كان هو اذا اذا راى شيء يسمعه اذا اقتنع به مش واحد بيغير فكره في دماغه مش بيغير عاده من عاداته مش بيغير اصحابه ده بيغير دينه ليه لانه اقتنع بالحق وهذا تجده قليل في الناس عيسى بن مريم انطلق داعيا الى الله سبحانه وتعالى يبشر بالنبي صلى الله عليه وسلم يحل لبني اسرائيل بعض الذي حرم الله سبحانه وتعالى عليهم ويامر الناس بالمعروف وينهاهم عن المنكر ينصر يحيى عليه السلام ويتعاون مع زكريا عليه السلام ويدعو بنو اسرائيل بنو يدعو بني اسرائيل الى التوحيد بنو اسرائيل رفضوا دعوه عيسى بن مريم وامن مع عيسى بن مريم كله اللي هم الحواريين اخذهم عيسى بن مريم ورباهم على التوحيد واخذ يعلمهم تعاليم الانجيل غير ان اليهود او بني اسرائيل لم يسكتوا عن عيسى بن مريم انما قرروا ان يوشوا به الى الحاكم ودايما هتلاقي فيه منافقين كده ايه دماغهم كده وبالفعل أخرج الحاكم قواته لقتل عيسى بن مريم هنا حصلت فتنة قعدت 600 سنة ما اتحلتش حتى نزل القرآن وتسأل نفسك سؤال ليه ليه يحصل الإشكال ده حتى إن أمتين من أكبر الأمم من أهل الكتاب من اليهود والنصارى يضلوا بسبب هذا القدر الذي قدره الله سبحانه وتعالى اللي حصل الله سبحانه وتعالى قال في سورة آل عمران لما ذكر الله سبحانه وتعالى قصة الحواريين وقصة بدء آل عمران ثم مريم ثم عيسى بن مريم وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة فذكر الله سبحانه وتعالى لعيسى ابن مريم ما سيحدث له ايه اللي هيحصل ان هو هيصعد الى السماء هيصعد حي ولا ميت هيصعد حي هو حد صعد الى السماء حي قبل كده النبي صلى الله عليه وسلم بعد كده في المعراج يصعد نائما ولا يقظان صعد نائما والنبي صلى الله عليه وسلم صعد برضه بين النائم واليقظان في المعراج في الإسراء والمعراج حديث صحيح بينما أنا في حجر الكعبة بين حديث مالك بن صعصع بين النائم واليقظان فهنا سيدنا عيسى هيترفع كلمة متوفيك فلان توفي هي فلان توفى ولا توفي دايما لما تقول له فلان توفى يقول لك قول توفي وهو فلان توفى ولا توفي توفي ليه توفي لأنه, لأن هناك من توفى نفسه فيقول له الوفاة معناها إيه قال تعالى وإبراهيم الذي وفى يعني إيه وفى أتم يبقى الوفاة معناها التمام وعبر عنها في الموت وفي النوم هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار يبقى يقول له الإنسان في آخر اليوم بيتم اليوم فبينام فدي اسمها ايه وفاة وفاة صغرى وفي حاجة اسمها وفاة ايه كبرى ده في القرآن الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها يبقى ربنا يتوفى الأنفس فين في حاجتين حين موتها يبقى لما يموت أتم حياته فدي اسمها ايه وفاة والتي لم تمت اللي ما ماتتش في منامها يبقى في النوم فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى يبقى ممكن واحد ينام روحه تطلع ما تنزلش وواحد ينام روحه تطلع وتنزل تاني ويكمل حياته إلى أجل ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى في دعاء النوم باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين إن, إن أنت روحك بتطلع وأنت نايم فقدامك حل من اتنين مصيرك إلى أحد شيئين إما أن نفسك تطلع ما تنزلش فنقول فإن أمسكتها فإيه فارحمها طيب وإن أرسلتها نزلت تاني فاحفظها بما تحفظ به عبادك الايه الصالحين يبقى إما الرحمة وإما الحفظ الله توفى عيسى مرتين أو ذكر أن عيسى يتوفى مرتين مرة بالنوم ومرة بالإيه بالموت قال يا عيسى ابن مريم إني متوفيك يبقى هيحصل إيه هينام ورافعك إلي وهتترفع الكلام ده بشارة لنبي الله عيسى قبل أن يحدث ذلك يقول وجاءت بصيغة اسم الفاعل لأنها يقينا ستحدث اللي, اللي أنا بقول لكم عليه ده في أمم ضلت فيه في آلاف من البشر ملايين من البشر ضلت فيه مليارات من البشر ضلت فيه في الايتين دول هو ايه اللي حصل يومها ان كما قال ابن عباس ان اليهود اجتمعت على قتل عيسى ابن مريم هو يا جماعه اليهود او بني اسرائيل قتلوا انبياء قبل كده هم يعني محترفين في ده ما عندهمش مشكله في ده اصلا طب احنا ليه يا جماعه ما بنقولش ان سيدنا عيسى اتقتل يعني ليه في اعياد النصارى تقول لا لا احتفلوا باعياد النصارى وقال تعالى تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخير الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا ليه ما بتقولش ان ليه بتكفر بالصليب وتقول وما قتلوه وما صلبوه طب ما هم اصلا قتلوا الانبياء وفاء ايه لو كانوا صلبوه يعني يعني وفيها ايه لو كانوا قتلوه ما كثير من الانبياء قتلوا لان هذه حقيقه قرانيه انه لم يقتل اغريت بنو اسرائيل من اليهود بعيسى ابن مريم وكذلك النصارى حتى انصاره جعل ذلك لهم فتنة وجعل لبني إسرائيل عقوبة يقولوا الرفع كان لحكمة وإلقاء الشبه كان لحكمة يقولوا الحكمة هنا فيهم إيه يقولوا أن عيسى عليه السلام كان رمز الخير في الأرض وكذلك الأنبياء وأراد الله سبحانه وتعالى لما قصر أهل الحق في حمل هذا الحق ألا يموت الحق غير أنه يرفع ثم يعود مرة أخرى يعني سيدنا عيسى جاء الأمر بالرفع ليس لنجاته إنما رمزية لأن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يهلكهم وينجيه بوسائل كثيرة جدا يقول لك هو إيه اللي حصل مع سيدنا عيسى اجتمعت اليهود وأرادوا قتل عيسى بن مريم فقال من عارفين زي في الأحزاب كده من يلقى عليه شبهي ويكون معي في الجنة فقام شاب وأراد عيسى أن عليه السلام أن يختبر قوة هذا الشاب ولعله يخرج آخر فقال من يلقى عليه شبهي ويكون معي في الجنة فقام نفس الشاب فقال من يلقى عليه شبهي ويكون معي في الجنة فقام نفس الشاب عارفين في الأحزاب جاءوكم من فوقكم والأسفل منكم وزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا قال النبي صلى الله عليه وسلم من يأتيني بخبر القوم ويكون معي في الجنة فقام الزبير فقال ألا إن لكل نبي حواري كما كان هذا الحواري يفدي عيسى بن مريم وحواريه هو الزبير بن العوام غير حديث حذيفه الشاهد أن هذا الحواري النصير الخبر جاء عن ابن عباس بسند صحيح إن هذا الذي نصر عيسى عليه السلام ألقي عليه الشبه وكانوا اثنى عشر رجل وجاء جنود هذا الملك الطاغي الذين لا يحبون أن يسمعوا الحق أصلا ولا يحب أن يوجد أهل الحق في وسطهم سيدنا عيسى لما لما اليهود كذبوه قرر ان هو يكمل دعوه قرر ان هو ينزل اليهم في كل مكان وكان ده معناه صراع واحتدام الصراع وهكذا الانبياء هم لا يتوقفون هم لا يخافون هو جماعه سيدنا عيسى ليه كمل ما هو عارف انه هيموت هيموت يقول له والله احنا معلش احنا اسفين جدا انت ابوك تعبان وللاسف هيموت قال له طب ما انا عارف ان هو هيموت او حد قال لك ان هو مش هيموت ما انت كمان هتموت يعني يعني عارف ايه ان يا جماعه الموت والحياه بايد ربنا مش بايدك انت ولا بايدي انا ولا بايد الطبيب ان عيسى يعلم ان حياته وموته بيد ربه فهو لا يخاف من احد فانطلق عيسى مبلغا عن ربه ناشرا لدين ربه مدافعا عن حدود ربه وجاء جنود الطاغي ومعهم منافقي بني إسرائيل أهو بيت أهو فراحوا البيت وفتحوا البيت ودخلوا عليهم في هذا الوقت نزل جبريل عليه السلام وفتحت أبواب السماء ليصعد عيسى عليه السلام إني متوفيك ورافعك إلي قابل النبي صلى الله عليه وسلم عيسى عليه السلام مرتين وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن عيسى ابن مريم مرات قبله فين؟ قبله مرة في الإسراء ومرة في المعراج في نفس اليوم قابله مرة في الأرض ومرة في السماء في الإسراء عندما اجتمع به مع الأنبياء وصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم لما صعد في السماء الثانية قال وقابلت ابني الخالة يحيى وعيسى ابن مريم عليهم السلام السلام عليكم السلام عليكم نكمل بعد عشان إن شاء الله عيسى ابن مريم مكرت به اليهود لقتله تتعجب والله يعني إذا أتى رجل من أهل الحق يدعو الناس إلى الحق ففيما قتل ليه ما تسيبه يعني أنت مش عايز حتى لو عايز مش عايز تؤمن اتركه لكن ليه سعي الطغاة لقتل أهل الحق أو لسجن أهل الحق أو لإبعاد أهل الحق يعني تفرق إيه قريش معاهم إن هم يسيبوا النبي صلى الله هيفرق إيه بنو إسرائيل إن هم يتركوا عيسى بن مريم وبعدين مش هينفع إن هم يجيبوها مباشر كده فيقول لك لا إحنا ما ينفعش نقتله إحنا فنعمل إيه؟ يروحوا اللي بتاع اليونان للملك اللي بيعبد الكواكب يقولوا ده إيه؟ ده راجل أتى ليأخذ ملكك فيخوفوه على ملكه من إيه من عيسى ابن مريم عشان كده ربنا قال ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين هذا الذي يعادي دين الله هذا الذي يعادي أهل الدين يعادي من يدعو الناس إلى الله عارفين ال... في الإسلام وهو دعوة عالمية وهو دين الحق وكل ما سواه باطل ولا يدخل الجنة مطلقا الجنة دي هي جنة ربنا الجنة التي خلقها الله وغرس كرامتها بيده الجنة التي أخبرنا الله عنها لا يدخلها إلا أهل التوحيد فقط يعني لا بتاع بوذا ولا بتاع اليهود ولا بتاع النصارى وكل من جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم هو في النار قال والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا هو في النار هذا دين الحق ومع ذلك قال تعالى من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ومع ذلك قال قال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم قال احبب ما شئت فانك مفارقه الانسان له حريه الاعتقاد كفرد مش كدوله يعني الاسلام فرق بين تشريعات الافراد وتشريعات الدول تشريعات الدول ليس مسموح فيها بالايه بده مطلقا انما لابد ان يقام العدل ولا عدل الا في الاسلام عشان كده لا تقبل منهم إلا الإسلام وإما القتال الجزية على أهل الكتاب ليه لأنه لا يقام في أحكام الدول إلا العدل لكن كمستوى الأفراد اللي انت عايز تعمله اعمله كفرد أنه محدش بيجي يجبرك انك تقول قول معين أذن الله للإنسان أن يقول ما يشاء ثم يحاسبه على هذا القول وحد له حدود وكذلك في الأفعال وكذلك في الاعتقادات وكذلك في الأفكار تتعجب ان الطاغية يقول لك لا ما يقولش طب انت هتجبره على ان يقول ما تحب ازاي قرروا ان هم يقتلوا عيسى ابن مريم عليه السلام وحتى لا يظهر لا تظهر بنو إسرائيل أنهم هم من قتلوه أوشوا به إلى الملك فأتت جنود الملك لقتل عيسى بن مريم فقال عيسى من يلقى عليه شبهي ويكون معي في الجنة فخرج الشاب ثم فتحت روزنة فتحة في هذا السقف وصعد عيسى عليه السلام إلى الله سبحانه وتعالى ليمكث في هذه السماء قرون في حياه لم يخبرنا عنها الله سبحانه وتعالى ويلقى شبه عيسى على رجل طب سؤال لماذا يلقى شبه عيسى على رجل مش هو خرج وخلاص الموضوع خلص جم عايزين فين عيسى ما لقيناهوش راح فين فتشوا احفروا هاتوا يمين شمال شوفوا اصحابه جابوا كل اللي حواليه ما لهوش خلاص ما الحكمه في القاء الشبه على رجل من حواري عيسى بن مريم ابتلاء فتنة فتنة لمين للقاتل ولا للأتباع يقولوا وكان وكانت هذه استحقاقا للعقوبة على بني إسرائيل عشان ما يجيش واحد بقى يقول لك اصل بني اسرائيل لا لا لا قتلوه وقولهم انا قتلنا عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه هما بيقولوا كده احنا قتلنا عيسى ابن مريم رسول الله انت قتلت عيسى ابن مريم رسول الله بيفخروا عارفين تتعجب ان أن هناك من أتباع عيسى من النصارى من صدق ذلك بعد ذلك اليهود فتنة وابتلاء وامتحان ربنا سبحانه وتعالى إذا أراد أن يهلك قرية له في ذلك سنن في سنة يا جماعة ربنا بت- لا يتعامل مع الناس معاملات إيه، إيه، غريبة إنما معاز- معاملات في وفق سنن يعني طرق واضحة في المعاملة وأمرنا الله سبحانه وتعالى أن نفهم هذه السنن سنة الله في الذين خلوا من قبل هذه السنن لا تتبدل يعني معاملات واضحة إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يهلك قرية ماذا يفعل؟ الأول يمهلهم سنة اسمها الإمهال الإمهال ده كتير يضل- يضيق عليهم في الرزق ينزع منهم نعم حتى يعودوا لا جايين بالإمهال ولا جايين بالرزق ولا ضيق الرزق ولا جايين بالنعم اللي كانت فيها يضيق عليهم في الأمن من سنن الله سبحانه وتعالى قبل الإهلاك وهذه آخر سنة قبل الإهلاك اسمها سنة الاستحقاق يعني إيه الاستحقاق يعني الناس دي تستحق العذاب ان العذاب هنا مش هيخطئ حد فيهم عارفين إيه، طيرا ابابيل ترميهم بحجاره من سجيل هذا العذاب نزل عليهم لما استحقوه اللي هو عارف انت فجأة السبب اتمطر حجارة وكل حجارة جاية عليها جاية في دماغ واحد بعينه واللي بيرمي الحجارة طيور انت تع- طبيعي انك مش عمرك ما تشوف طيور بترمي حجارة طب الحجاره طلعت السما فين يعني الطيور بتجيب الحجاره منين ما هو انت ما انتش شايف في السما اي حجاره ده عمرك شو بصيت في السما لقيت حجاره يعني استحقاق استحقوا امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول وبمناسبة ال- إن احنا بنتكلم على ان هم عليهم كان عليهم ان يتركوا عيسى يبلغ دين الله سبحانه وتعالى وينصروه يقولوا أن هذه الحريات دائما مقيدة بالحقوق إن مفيش حاجة اسمها حرية مطلقة إن الحرية إنك تفعل ما تشاء طب أنا هلبس النضارة ديت لا يقول لك دي مش حقك دي بتاعتي أنا فأنت مش من حقك إنك تاخد نضارة حد لا بإذنه يقول له هو مين اللي قال النضارة دي حقه قال له دي ملكه فيقولوا أن كل الحريات مقيدة بالإيه بالحقوق عشان كده مفيش حاجة اسمها حرية مطلقة ان كل الحريات مقيدة ومنذ ان خلق الله ادم وقال له كل من كل الشجر الا ايه الا شجرة وترك له الحرية في الاختيار لكنه وضح له ان هذه الشجرة فيها ايه فيها عقوبات ان كلمة الحقوق دي مين اللي بيضعها بقى هو ده الاشكال ان الحقوق يضعها الله سبحانه وتعالى إن الله هو الحق مين اللي بيحق الحق الله واللي يحق الحق ويبطل الايه يبقى الحق بقى اسمه حق ليه لأن الله أحقه والحقوق مرتبط بالعدل لأنك عشان تعطي الحقوق لابد أن تعدل فيقولوا إن كلمة الحرية مرتبطة بالحقوق مرتبطة بالإيه بالعدل فإذا وجد ظلم فإنه هناك جور في الحقوق فإنه لا حرية لأنك قيدت أشياء لا ينبغي أن تقيد وأطلقت أشياء لا ينبغي أن تطلق لأنك لا تعرف ما هي الحقوق والدين الوحيد الذي علمنا الحقوق منذ إيه، أو إيه، من أول حق الله على العباد إلى حق الطريق هو الدين الإسلامي عشان كده لم يقبل الله سبحانه وتعالى أن يحكم الناس إلا بالإيه؟ بالإسلام عشان كده هناك تشريعات للمجتمعات الإسلامية وهناك تشريعات للأفراد مش مهم دي حتة على الجنب كده خلينا نتكلم في إيه؟ سيدنا عيسى ومكروا ومكر الله الطغاة قرروا أن يقتلوا عيسى بن مريم عليه السلام وجاءت بنو إسرائيل وطبعا بنو إسرائيل وقتها كانوا عاملين حسابهم إيه؟ مصلحين طبعا خايفين على الدين خايفين على الدين يقتلوا عيسى بن مريم حاجة ظريفة جدا خايفين على الدين يقتلوا أنبياء الله هم لا يخافون على الدين إنما يخافون على شهواتهم عشان كده ربنا قال فلا يؤمنون إلا قليلا إنه بيؤمن بالحتة اللي فيه مصلحته اللي فيها حياته اللي فيها نجاته عشان كده يقولوا هناك فرق بين سلامة المنهج ومنهج السلامة سلامة المنهج يعني انك تكون على الحق منهج السلامة يعني يكون ايه تكون على السلامة الحمد لله في السلامة الحق احيانا يخالف سيدنا عيسى كان يحسبها مصالح ومفاسد طب واحنا كده هنتكلم هنتقتل والحل ايه خلينا قاعدين في بيتنا احسن وبلاش نتكلم هو يعلم ان الحق مستمر وانه حلقه في صراع الحق والباطل وان الامر كل الامر لله سبحانه وتعالى فالله يرفع من يشاء ويخفض من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء ويعطي من يشاء ويمنع من يشاء لذلك أذن الله سبحانه وتعالى في فتنة اليهود والنصارى فرفع عيسى بن مريم في روزنه في هذا البيت وألقي الشبه على هذا الرجل وجاءت جنود السلطان ومعهم اليهود الأفاكين الكذابين وإيه وجاءوا بخشبة ووضعوا, ووضعوا صلب عيسى على هذه الخشبة يقولوا إيه هو ايه الصليب يقولوا الخشب الذي يصلب عليها الناس يقولوا يعني يصلب يقولوا يعني يشد أجزائه وأطرافه إلى هذه الخشبة وسمي صليب لأنه يشد صلبه إليه إن الراجل اللي اتعمل إيه كده يبقى شكل الصليب وأخذوا هذا الشبيه وإيه ووضعوه على هذا الصليب ثم قتلوه وراحوا للسلطان قالوا له ما تخافش المهمة خلصت مات ما عادش حد هيتكلم اليهود ظنوا انهم قتلوا عيسى ابن مريم ظنوا ولا ما ظنوش ظنوا ليه ما هم اللي قتلوه شايفين واحد بيتقتل وشكله النصارى اللي كانوا مع عيسى ابن مريم في هذه الغرفة اختلفوا شافوا الرفع رأوا الرفع ورأوا إلقاء الشبه يقول ابن عباس فكفر بعيسى ابن مريم بعدهم وافترق النصارى في عيسى ثلاث فرق فقالت فرقة وهم اليعقوبية كان الله فينا ثم صعد على طول بقى يبقى هو ده مين يبقى اكيد ده اللي طلع ده اله وقالت النسطورية بل كان ابن الاله فحماه واخذه اليه وقال الموحدون بل هو عبد الله ورسوله فاجتمعت الطائفتين على الموحدين عشان كده الله سبحانه وتعالى ذكر الثلاث فرق المره الجايه ان شاء الله هفصل لكم ذكر القران الثلاث فرق فكفر طائفتين واثنى على الثالثه اللي هي منهم قسيسين ورهبان اللي منهم كان النجاشي الذي اسلم لما سمع الذكر وقال والله ما عدا عيسى بن مريم ما قال هذا الرجل لأنه كان من الموحدين فكفر الله الطائفتين وأثنى على الثالثة قال الله سبحانه وتعالى ومكر ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة يقول وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة مين دول الموحدين هم مين اللي هم المسلمين الذين أسلموا لله الذين وحدوا لله عشان كده يقولوا وجاعوا الذين اتبعوك فوق الذين كفروا ليوم القيامة تجد كثير من أقوال المفسرين هم الايه المسلمين يقولوا علاقة المسلمين موضوع ايه يقول لأنهم اتبعوا عيسى ولم يغلوا فيه فين لما واحد تلاقيه بينبهر كده كل ما تقول له حاجه تلاقيه بينبهر يفتح بقه اه دي عظيمه قوي اه دايما كل حاجه بتفخمها كده ف وهكذا داب اهل الجهل عارف إيه إيه لما ربنا برضه ذكر المنافقين ذكر ان هم بي ايه بيفخموا الاشياء فقال إيه يجعلون اصابعهم في اذانهم دم التفخيم حذر الموت خايف يموت يا عم هتموت في ايه واحد رايح يعمل طاعة خايف عنده رعب مرجفون اهل ارجاف اذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به لا قاعد الحق حصل كذا الحق يا عم بس ايه ده انت عامل اذاعة هو لوحده اذاعة إيه عيسى بن مريم رسول الله الذي أخبرنا به الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم والذي أخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم اختلف الناس فيه وذكر الله سبحانه وتعالى لنا الحق في قصة عيسى بن مريم ثم ذكر الله سبحانه وتعالى صفات الشهاده المره الجايه اللي هيجي يبقى عارف صفات الشهاده هنديله هديله جايزه ان شاء الله اجيب له كتاب هديه ثم ذكر الله بعد صفات الشهاده قصه عيسى بن مريم فتستغرب هو ايه ايه علاقه صفات الشهاده بعيسى بن مريم لانك مش هتقبل الشهاده من هؤلاء الذين ادعوا قتل عيسى بن مريم لانهم حاجتين صفتين برضه اللي هيقولوا المره الجايه بجمله بقى الشهاده ولا هتقبل الشهاده من هؤلاء الذين غلوا ولم يعاصروا ما حدث عشان كده يقول لك ان شرع الاسلام شرع محفوظ ومن العلوم من اجل العلوم التي حفظ بها علم الدين علم الحديث انك انت تقول لي الحديث ده صحيح يعني ايه حديث صحيح العنعنه ديت ما هو انا ممكن واحد يعنعن اه كتير عدد كتير يقولوا ما اتصل سنده طب ما عادي ممكن يتصل سنده وهم كذابين اصلا كلهم خلاص يا جماعه اقول لكم الصفتين وخلاص كفار وبهتان ان واحد كافر فتسقط امانته لكن عادي انا ممكن اقبل شهادة الكافر اذا اقسم وعلم انه يشهد بالحق لكن كافر وبيقول بهتان ده تقبل شهادته ازاي لذلك لا يؤخذ من اليهود والنصارى علم في شيء لم يعرفوه ولم يعاصروه اللي هي قصه عيسى بن مريم انت بتجيب الحديث الصحيح ما اتصل سنده بواسطة, بواسطة العدل الضبط من اول السند الى منتهاه بغير شذوذ ولا علة حديث متصل سنده لان النبي صلى الله هو العبرة بالكسرة يقول لك لا العبرة مش بالكسرة العبرة بالعدالة ان ممكن الف واحد كذابين يحكوا قصة عن الف واحد كذابين يحكوا قصة عن خمس تلاف واحد كذابين كلهم كذابين في بعض هصدقهم ليه انما الشرط هنا الايه التوثيق العدالة التقوى والمروءة المروءة ان واحد يكون عنده ايه مروءة دي ما كانوش بياخدوا حديث من واحد مخروم المروءة منخرم المروءة منخرم المروءة يعني يقولوا الترفع عن الأدناس وما يشينه عند الناس عشان كده تلاقي لك مثلا كانوا يعدون مثلا من يأكل في الطريق من يأكل في الطريق أنه من خوار المروءة فيقول له يا عم هو الاكل في الطريق حرام وحلال يقول له هو مش حرام بس ما ينفعش كده ابقى راجل كده محدث وبتاع حديث وقاعد ياكل آه، ايس كريم في الشارع كده فكانوا يحافظون على هيئه الدين سمت الدين مش بس على علم الدين عشان كده لما يقول لك حديث ده صحيح انت بتبقى من اول النهارده لحد النبي صلى الله عليه وسلم انت عارف الحديث ده جاي منين اصله هو فصله وعارف واحد واحد في السند واقوال العلماء فيه ومن صدره ومين اللي قال ده يتكلم في الدين وده ما يتكلمش فكانوا لا يقبلون ان يحدث احد في الدين حتى يزكيه اشياخه شيوخه يقولوا له فلان ينفع يتكلم وكانوا ياخذون كلام شيوخه وتلاميذه واقرانه من اجل العلوم في العالم كله علم الحديث وبالذات علم الرجال لذلك الدين الوحيد اللي اللي يقولوا لما لما لما مش عارفين يقولوا سمي لنا رجالك كان اذا التبس عليهم الامر مش عارف آه، الكلام ده جاي منين قال له تعالى تعالى انت جبت الكلام ده منين لذلك ان الله سبحانه وتعالى لم يذكر قصة عيسى بن مريم حتى ذكر قصة الشهادة ونكمل آه، فيها إن شاء الله في المرة القادمة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم